أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيم على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم سبحانك الأعز الأكرم اللهم اسلل سخائم صدورنا اللهم تقبل توباتنا اللهم واسلل سخائم صدورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كان بعضهم يقول في المناجاة إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك إلهي كلما أخرسني لؤمي كل ما الواحد بيقعد كده مع نفسه وقفة المحاسبة ويقعد يتأمل في عيوبه وأفاته ومشاكله يحس أنه مش هينفع وأنه مقليق بخبائث ولؤ فيجي عليه الوقت اللي بيبقى مش عارف ينطق مش عارف يعمل مش عارف يقول أي حاجة فيخرسه لؤمه كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك فعيش معنى في التعبد عالي قوي بوصل لمعنى جناية النفس أنا حاسس أنا إيه وعارف هو إيه فبلوذ بيه مش لوذ المغتر مش عشان مغرور علشان ماليش غيره عشان أنا بحسن الظن فيه وبسيء الظن بنفسي علشان أنا أرى نعمه بعين الإجلال والإكرام الذي هو أهله وبأرى نفسي بعين الاحتقار اللي هو أنا أهله فكلما أخرصني لؤمي أنطقتني مكارمك وأنطقني فضلك وكلما آيستني أوصافي ولما يجي عليا الشعور ده شعور الإحباط واليأس شعور القنوط من كتر العيوب ومن كتر المعاصي والمخالفات أطمعتني مننك معنى جميل قوي بس العبد مش هيحس المعنى ده إلا في أجواء معينة عشان تحس بالكلام ده أنت ممكن دلوقتي تسمعني تقول الله حلو قوي الكلام الجميل ده الواحد فعلا محتاج يناجي ربنا بيه وينادي ربنا بيه ويدعو الله عز وجل من قلبه فعلا وهو مستشعر مش هتحس طول ما حواليك الضوضاء التي تعيش فيها ضوضاء المعاصي وضوضاء الفتن فدايما انت بتحتاج الى خلوة دايما تبقى عايز تقفل على نفسك بابك في لحظة لا ام ولا اب لا اخ لا اخت لا زوجة لا اولاد انت عايز توصل للحظة التبتل التبتل اللي هو يعني ايه التبتل العلماء يعرفوه بأنه الانقطاع كلمة وتبتل إليه تبتيلا اللي جاءت في صدر سورة المزمل معنى كلمة التبتل أي الانقطاع لله سبحانه وتعالى قالوا يعني إيه الانقطاع إلى الله قالوا ينقطع عن الدنيا إلى الله تعالى ويقطع كل الصلات إلا أمر الله وطاعته قالوا تبتل أي قطع كل شيء عارف الصحابي في بيعة العقبة أبو الهيثم ابن التيهان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا لقاطعوها مفيش حاجة هتشغلني عن نصرة هذا الدين وانت مفيش حاجة هتقطعني عن ربي من هذه اللحظة اي حبل هقطعه عندي الاستعداد اقطعه مهما كان الحبل ده من قدر ومن ثمن ومن قيمة ولو كان من أفخم ما يكون ولو كان بالملايين وإنا قاطعها فهو المعنى كده قطع يبقى التبتل يحتاج إلى قطع وفي نفس الوقت هيحتاج إلى وصل بتقطع من حتة وبتوصل في حتة هيجي ابن القيم هيقول الكلام ده بشكل أوضح هيجي لنا دلوقتي في الكلام المعاني الشرعية لمعنى التبتل قالوا كلمة التبتل جاي منها لفظ البتول البتول لما بيقولوا السيدة مريم البتول لما سميت كذلك قالوا لأنها كانت قد انقطعت عن الرجال لا أرب لها فيهم وقالوا وسميت فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك لانقطاعها عن نساء أهل زمانها عشان كانت النساء كلهم في جانب وهي وحدها تعتبر منقطع عنهم وإن لم تكن منقطع عنهم حسا بس منقطع عنهم صفة قالوا لانقطاعها عن أهل زمانها عفافا وفضلا ودينا وحسبا وقيل لانقطاعها عن الدنيا التبتل ده كده معناه اللغوي الانقطاع تقطع حاجة توصل في مكان آخر التبتل في الاصطلاح يطلق على أحد أمرين الانقطاع لله في العبادة والإخلاص له سبحانه وتعالى وقالوا وفي هذا الإشارة في قول الله عز وجل خدوا الآية دي لأنها مهمة قوي وتعبدوا الله عز وجل بها قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون هو ده التبتل في الآية دي الله وبعد كده اقطع بعد كده اللي بقى بيلعب شمال ويمين اللي بقى ملهى بأي ملهيات ومفتون بأي فتن ثم ذرهم في خوضهم يلعبون اللي يخوض بقى في أي حاجة من الحاجات دي يبقى كده شعارك أيها الملتزم المتحبب المتبتل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وقالوا يطلق التبتل عن الانقطاع عن النكاح وده قالوا طبعا المعنى الأول هذا هو المأمور به شرعا والمعنى الثاني المنهي عنه شرعا انه الانقطاع عن النكاح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما اتاه عثمان بن مظعون وفي احاديث في المعنى ده تعال بقى نتعمق في المعنى انا بتكلم نظري الاول وبعد كده نعيشه ازاي نتحسسه وازاي نوصل له هنقول خمس حاجات الهروي صاحب منازل السائرين عمل منزله من المنازل منزله التبتل وذكر انها على درجات اهم ما ذكره فيها وعلق عليه ابن القيم طبعا في المدارج قال بقى اسمع معايا عشان السطر ده محتاج فهم دقيق قال التبتل تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال اسمع بقى تاني طبعا كلام صعب هنقوله دلوقتي ابن القيم هيشير إلى المعاني اللي فيها بس ركز معايا إيه الحاجات الأساسية اللي هو بيتكلم فيها تجريد الانقطاع احنا اتفقنا التبتل انقطاع هقطع عن حاجة ألا أقطع عن إيه عن الحظوظ مقصود بها حظوظ إيه حظوظ النفس إيه حظ النفس شهوات النفس أنا عايز آكل أنا عايز أتفسح عايز ألبس عايز أركب عايز أتجوز عايز كذا حظوظ النفس عايز دلوقتي أتكلم عندي شهوة دلوقتي إن أنا عايز أتكلم عايز أستأنس حظ من حظوظ النفس انا دلوقتي هتجوز وحافظ نوايا الجواز كلها واسمعها لك واقامه البيت المسلم والتعاون على الطاعات والمش عارف ايه وهو في الواقع هو حظ نفس خالص هو عايز يعيش غيره عايش انا لا ليه فانا عايز اعيش عايز استمتع متاع انا عندي دلوقتي امكانيات بتجيب اي حاجه عندي الشقه وعندي العربيه وعندي المحل وعندي الشركه وعندي مش عارف ايه خلاص عندي وقفت على الجواز الجواز كمان حظ من حظوظ النفس واللحظه دي حظ هو بيقول ايه بقى ايه؟ اقطع عن هذه الحظوظ حظوظ النفس في العالم واللحوظ اللحوظ بقى لحظ القلب ولحظ العين يعني انا ايه ايه اللي بياخد عينك الفاترينا الشيك بتاخد عينك العربيه لاخر موديل وانت ماشي بعربيتك بتاخد عينك المراه الفاتنه تاخد عينك حظوظ ولحوظ وقلبك بيميل لايه قلبك أول ما يشوف إيه يكلبش فيه يشتاق له قوي يتجنن عليه جدا القلب بيهفو إلى إيه مش قلنا في دروس القلب أخطر ما في الموضوع كله بيعدي الحديث ده وبيمسك في أوله بيمسك في إيه؟ زنا العين النظر آه معروف زنا الأذن الاستماع أغاني وبتاع وكلام من ده ماشي وزنا الرجل الخطى الشغل بقى الصحوبية والعيال قاعدة بتمشي ورا البنات وبتاع كلام من ده كله ماشي في دي وناسي أخطر واحدة وزنا القلب التمني القلب بيزني بيتمنى بيتمنى معاصي فهنا هو لحظ القلب إلى إلى المعاصي وإلى الفتن وإلى وإلى فبيقول اقطع انقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم والانقطاع ده بيكون إيه بقى بصوا قال كام حاجة ثلاث حاجات خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال إزاي رجاء دي ما أسهلهم ودي اللي كنا بنتكلم فيها يرجو كذا وفي نفس الوقت العكس وممكن يخاف على سمعته على اسمه على الفلوس اللي عملها خايف فحظ النفس دلوقتي ما اقدرش يا وقف يا حبيبي لا داخل علينا موسم طاعة ولازم تعمل كذا كذا ما اقدرش الدنيا تتشقلب اخاف اتاكل في السوق اتاكل وسط اهلي يقولوا عليا ايه خوفا يعني الحظ مش بس ان هو رغبة ما هي الرغبة دي لها البعدين ده ان هو يرغب في الشيء ويخاف من فقدانه لو مش معايا ما اقدرش اعيش ما اقدرش ما اقدرش استغنى عنها عنها دي بقى اللي هي الحظ من الحظوظ او الشهوه من الشهوات ادي خوفا او رجاء عرفناهم قال بقى ايه او مبالاه بحال ده دي ليها معاني خلينا احنا ناخد في المعاني الدنيويه احنا مش بتوع المعاني الاخرويه العاليه قوي المعنى العالي انه بيقول لك انه بيوصل في مرحله من المراحل انه بقى حظ نفسه شهوته دلوقتي في القيام وفي الصيام وفي الطلب فبقى فيها فهو بدأ يبقى في حال الحال ده بيستدعيه فبيبقى عايزه فممكن يقفل على نفسه وينقطع ويعتكف ويناجي ويتبتل في الظاهر وشغال لنفسه عشان بقى ايه تيجي دلوقتي اللحظة بتاعت ايه السكينة والطمأنينة والبتاع و- وعيطت دلوقتي هيخرج بقى حاسس ان هو فوق قوي قوي قوي بقى معدي خالص بقى من اعلى اولياء الله الصالحين بس الناس مش فاهمة ومش مش عارفة هو ده فيبالي بالحال هو بيقول لك المفروض ان الحال دوام الحال من المحال والحال ده لا يقام عليه اصلا الحال ولا المقام انا قعدت اعيط طول الصلاه فهو دلوقتي انتوا كلكم مستنيين رمضان نروح نصلي ورا الشيخ فلان جامد قوي جامد صدقني طحن تقف وراه كده تلاقي قلبك بيتعمل ووراك الناس كلها قاعده بتعمل ومستني بقى اللحظه يلا بقى قول بقى الايات اللي هي بتعمل بقى هنستنى بقى الايه الحبه بتوع الحواميم بتوع الاخر وحرك القلب فيجي الحال وتعيط وتروح تختم معاه الختمه وختمنا اول خمس ايام او ختمنا اول ست ايام وكسرنا الدنيا الحمد لله الكلام اللي انتوا قاعدين بتقولوه ده ورمضان مش هيبقى مش عارف ايه الحمد لله عيطت عيطت صدقني هو ده بقى مبالاه بالحال فبيركن على الاحوال عشان كده كلكم راكنين على رمضان وده غلط المتبتل لا ينقطع الا لله عشان كده بصوا ابن القيم بقى قال الكلام اللي انا قلت لكم عليه في تفسير الكلام ده قال ايه قال التبتل يجمع امرين اتصالا وانفصالا لا يصح الا بهما اللي بيقطع وما بيوصلش المكان ده اللي قطعه هيلبس في حاجه تانية عارف انت عملت ايه جه قعد يعيط لي ده كتير كده عايز اتجوز عايز اتجوز عايز اتجوز الفتن من حولي تحوم والفتن من كل جانب الحقني عايز انقذ السفينه ماشي يا عم هنعمل ايه دلوقتي قلبي اصلا رايح في الحته دي هنقطع دي قطعناها واتجوز وعف نفسه وصلها فين بقى دلوقتي وصلها في الشغل ودلوقتي طب اعمل ايه البيت مفتوح والالتزامات زادت وعايزين ناكل العيال وصلها هنا هو ده فلما بيقطع مش بقى قطع ووصل يعني قطع من المكان بتاع الشهوة والنساء والفتن و و و وراح بقى قلب خالص لله لأنه عف نفسه لا يا حبيبي راح موصلها في حتة تانية فهو ده انت كأن في القلب ده طالع حاجة كده حبل والحبل ده كأنه في آخره مغناطيس بيلزق في شيء فانت لما سحبته وشديته خدت بالك المغناطيس بيعمل ايه انت شديته كده وجذبته وبعد كده رحت سايبه راح ما جاي لازق في حتة تانية بس من نوع آخر هو ده الوضع فيقول يجمع أمرين اتصالا وانفصالا لا يصح إلا بهما فالانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة بس كلام ابن القيم جميل المزاحمة لمراد الرب في خناقة دلوقتي مراد الرب ان انت تصوم وانت عايز تفطر وتقول ما هو يوم من جملة الايام المستحبة فيها الصيام مراد الرب منك دلوقتي يتنزل ويدعوك للقيام ومراد نفسك انام عندي وبرضه الشيطان يدخل الحتة اللي بتاع عشان الفجر ولا تحصل القيام ولا فجر مراد النفس دلوقتي ان انت تتكلم عايز تتكلم ومراد الرب ان انت تذكر عليك دلوقتي اذكار صباح ومساء وعليك كذا فبيحصل ده فحظوظ النفس المزاحمه لمراد الرب وعن التفات قلبه الى ما سوى الله خوفا او رغبه او مبالاه به مشغول بايه اي حاجه من الحاجات اللي انت مشغول بيها لما هتوزن مش هتسوي حاجه وهتلاقي نفسك ان انت كنت مشغول بتفاهات وانت اللي مكبرها وانت اللي مشعر نفسك انها لا يمكن العيش سوى ذلك والدنيا هتتطربق ومش هيصلح ومش هيعمل ولا بد و... وحاطط لنفسك الكلام ده كله والله الدنيا تمشي من غير كده اصل لو انت هتبقى بتاعه هتبقى في معيته كل اللي انت بتفكر فيه ده هيديهولك ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من ترك شيئا لا عوض الله خيرا منه آه الله امرنا بهذا نعم إذا لن يضيعنا خلصت المسألة بسيطة بسيطة قوي على قلب المؤمن الموقن وأصعب ما يكون على عقل مليء بالشبهات والشكوك جميل قال والاتصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصال يعني إيه خدوا بالكم الحتة دي عشان خطيرة قوي واحد منكم دلوقتي وهو قاعد بيسمع الكلام ده هيقول لي بص احنا نبتدي نصحح الحال مع ربنا يعني نبتدي بقى بالذكر والقيام والكلام ده نصحح الحال هنفوق نبتدي بقى ايه نتبتل يبقى بتلعب تقطع الاول يعني طول ما انت جوه مش هينفع هو التبتل معناه ايه ان انت تخرج من البيئه الملوثه دي وتتحط في مكان نقي عارف الكل سيوضع في ماء الحياه مش كده الكل هيصطبغ في ماء الحياه دي حتى اهل النار علشان ربنا يقيم عليهم الحج فهو كده انت محتاج تنظف نفسك الاول تخليه تصفيه تقطع وبعد كده تيجي التحليه مش هينفع غير كده هتيجي تقول لي وانا قاعد في وسط الوحل نزل عليا شويه ميه بس كده هغسل وشي واروق العمليه شويه ما يا حبيبي انت في الوحل ما عملناش حاجه جسمك بقى شكله نظيف ووشك بقى لطيف لكن رجلك في الوحل ولما هتقوم هتبقى موحل هي كده بالظبط فلا بد انك في الاول خالص تقطع ثم تصل هذا هو المراد من قول الله جل وعلا وتبتل اليه تبتيلا ربنا يقول ايه وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا اربط ما بين خاتمة الآية وما كان ربك نسيا يعني اللي انت عملته ده كله ربنا لم ينساه أحصاه الله ونسوه انت بتنساه لكن ربنا ما نساهوش وانت أحوج الناس إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك عواقب مآلات هذه المعاصي فأنت أحوج الناس إلى أنك تدخل قلبك هذا المعنى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد واصطبر لعبادته عندك حد أغلى منه هل تعلم له مثيل هل تعلم له نظير هل تعلم له مشابه هل رأيت أفضل منه هل تعلم أرحم منه أكرم منه ألطف منه لا تقل نعم لا تقل لا أدري أعلم منه ولا أكرم منه بلسان مقالك ولا وزن لها في قلبك هو الأكرم في قلبك هو الأعلى في قلبك هو الأكبر هل تعلم له سمية لو اتغرز المعنى ده لو احنا عندنا يقين بالمعنى ده يبقى هنرزق التبتل نفس المعنى المشار إليه في قول الله جل وعلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وقت الفراغ مش علشان نقضيه في متنزهاتنا وفي مزاجنا وأهوائنا وقت الفراغ إذا فرغت فانصب فاتعب في الخدمة وإلى ربك فارغب انقطع لله قال ابن عباس تبتل أي أخلص أخلص له إخلاصا قال مجاهد أخلص له في الدعاء قال قتادة أخلص له في العبادة وفي الدعوة قال ابن وهب تفرغ لعبادته وهو ده بقى المعنى اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جبت لكم لفظ جديد في هذا الحديث الحديث اللفظ المشهور ما رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن من حديث أبي هريرة قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الآية دي وبعدها هيقول معنى تاني خالص عايزك تجمع ما بين المعنيين بيقول ربنا في الآية من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه نضاعف له ونزيده ونعينه ومن كان يريد حرث الدنيا خد اللي انت عايزه منها نؤته منها وشوف التعبير القرآني خد خد التاني نزيد انت عاجبك ده هو ده اللي انت حاسبه يعني هو ده على حاجة لما هتسكن في كذا وتعمل كذا وتسوي كذا نؤته منها بس بقى خلصت حقك في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك الرابط ما بين الآية وما بين الحديث القدسي إيه؟ بيقول الناس في الإرادة على نوعين ما لهمش ثالث يا إما مريد الآخرة يا إما مريد الدنيا مين اللي سيرزق هذا المعنى التبتل اللي هو التفرغ للعبادة مين ده اللي هيتفرغ للعبادة اللي هو مريد حرث الآخرة فربنا بيطمنه أصل أنت وانت رايح كده تحس أن أنت الدنيا هتضيع منك الدنيا ضايعة ما هو أنا دلوقتي لما هتفرغ للعبادة مش هلاقي ولاحظوا أن معنى العبادة مش معناه التفرغ للصلاة ولا التفرغ للصيام ولا التفرغ للذكر معنى العبادة بالمعنى الشامل عشان بس ما يحصلش عندنا لبس معنى ان انت تبقى خالص لله شغلك لله ومراتك لله وولادك لله بجد مش لنفسك هو ده المعنى فقال تفرغ لعبادتي ما تخافش املأ صدرك غنى واسد فقرك هو الغنى الحقيقي الا تفعل ملأت صدرك شغلا هي دي فتنة الشغل فتنة الشغل بقى مش الشغل بمعنى العمل والوظيفة لا دي فتنة المشغلة عن الله احنا عشان كده سمينا العمل شغل لانه هو في كده أعظم المشاغل مشغول ومنقطع للحظوظ ولم أسد فقرك ده اللفظ المشهور بصوا بقى اللفظ الآخر رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني من حديث معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا يا ابن آدم دي بقى اللي تقهر يا ابن آدم لا تباعد مني يا ابن آدم لا تباعد مني ما تبعدش عني لا تباعد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يدك شغلا صعب على قلب بيحس إن رب جليل إن رب له هذا الجاه والسلطان ذو العزة والإجلال يقول لك أنت ما تبعدش لا تباعد مني لا تباعد مني يا جماعة بالله كده ما تشتغلوش دلوقتي حالا اللحظة دي أغمض عينك كده واستشعر أن أنت دلوقتي قدام ربنا ليس في الكون أحد الآن إلا أنت والله ورب العزة كحال موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حال المناجاة وهو جاري وبيقول عجلت إليك ربي لترضى ما أعجلك عن قومك يا موسى هم أولئي على أثري مش عايز حد دلوقتي وعجلت إليك ربي لترضى واقف قدامه وتناجيه وتتودد ليه فيقول لك يا فلان ما تبعدش عني لا تباعد مني الكلام ما يوصفش الحال ده أبداً يعني أنا, أنا بحاول أقرب لك الإحساس بحاول أعيش اللحظة الشعورية دي إن ربنا بيقول لي أنا أنا مين أنا أسوأ إيه أنا ليه ليه تودد لي أنا يقول لي لا تباعد مني والعقوبة بقى المرة أملأ قلبك فقرا القلب يبقى فقير الفقر فقر القلب القلب ما يبقاش فيه المعاني المطلوبة أنها تكون جواه لا يبقى فيه حب الرحمن ولا فيه التقرب ولا فيه معاني الإيمان العالية دي قلب فقير غلبان مشغول بالحطام الفاني وأملأ يدك شغلا واقعد في الساقية وفي الطاحونة ومش عارف أطلع منها التبتل معنى عالي قوي يا جماعة بيقول النيسابوري في لطائف ذكر التبتل في سورة المزمل بيقول إيه فصل المولى أشرف الأعمال عند قيام الليل في شيئين قال إن أعلى الأحوال وأعلى المقامات هتحصلها إمتى في القيام تمام هو ده اللي هيكون أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نجاتك في مناجاتك المعاني العالية جميل إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة هي دي أسس الثبات والاستقامة جميل فصل أشرف الأعمال عند قيام الليل في شيئين طب وأنا قايم أدي بقى بعلمك التبتل أهو إزاي نتبتل كيف نتبتل أيها المحبون الأول حاجة ذكر اسم ربك عشان كده فاكرين قلت لكم ما قالش واذكر ربك كثيرا مقام كده قال واذكر اسم ربك اسم ربنا تعبد بالأسماء تحبب بالأسماء استشعر حتى في البسملة يعني ايه رحمن ورحيم تحس ان انت قاعد في وقت كده لقاء المحبين ليه طعم مختلف قاعد انت بتثني هو ده التملق قام يتملقني قاعد بيثني على ربنا سبحانه وتعالى فيذكر اسم ربنا سبحانه وتعالى وهو كده بالإحساس ده وهو بيتملق وقاعد بيتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى وهو متحبب عنده شيء مختلف فقاعد بيذكر اسم ربنا كل ما يجي اسم ربنا على لسانه هو في قمة قمة السعادة والهناء قلبه هينخلع منه وهو مستشعر ان هو واقف بين ايدين ربنا دلوقتي وان هو قاعد بيناجي باسمائه هو ده فيقول له اذكر اسم رب قوله بقى كده واستشعره وعيش معانيه وعيش المقامات العالية دي بعدين يقول ايه ذكر اسم الرب ادي اول شيء الشيء الثاني والانقطاع الى الله بالكليه دول الحاجتين صح قال واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا قال إيه بقى اما الاول وهو ذكر اسم ربك فمقام السالك اما الثاني فمقام المشاهد اترجم صلى الله على النبي محمد الاولاني بيمشي فهو هو ماشي انت عارف كانه ماشي في الطريق كده والاسماء دي كده على الطريق منارات الطريق يمشي عند بتاع يوصل من هذا الاسم لهذا الاسم من هذا المعنى الى هذا المعنى ويعلو بمعرفه الله سبحانه وتعالى هكذا حلو فهو حال الذكر وهو حال ذكر اسم الرب يسلك بيمشي يبقى ايه وقود الايمان معرفته بالله معرفته بافعال الله باسمائه بصفاته يبقى اللي ما بيتعرفش على ربنا يبقى اللي ما بيدرسش أسماء وصفات يبقى اللي بتعدي عليه الآيات وما بيوقفش على خواتيم الآيات وهنا عزيز حكيم ليه وهنا يقول غفور ورحيم ليه وهنا يقول كذا ما بتخشش عنده وما بيعيشهاش يبقى ما بيتحركش يبقى قلبه ما بيتحركش ما بيسلكش يبقى هنا ده الحركة يقول والثاني مقام المشاهد مقام الإحسان كأنه لما علا وتدرج ووصل المسافات كانت بعيدة فهو قرب الملاحظة من بعيد الرؤية محجوبة أو يكاد يكون بيشوفها كده يعني طشاش لكن لما قرب فكأن رأي عين أعبد الله كأني أراه ما هو حصل الأسماء أنت عارف هو كده أنا عايز أتعرف عليك أنت مين؟ أنت محمد محمد ده عنده كام سنة؟ 22 سنة خريج كلية اه لسه مخلص هيتجوز هيعمل ايه اوصافه اخباره قعدت معاه يومين ثلاثة أربعة خمسة حصلت كل تقريبا وعرفت تاريخ العيلة من لدن مش عارف مين خلاص اجتمعت عندي السيرة الذاتية كاملة فلما باجي اتكلم معاه ابتدي اقول خدوا بالكم لما بيتنرفز لما تيجي سيرة كذا بيعمل كذا لما بيحصل كذا خلاص بقت الصفة عندي فبقيت اقول لك كتاب محفوظ بالنسبة لي عارف فلان لو قاعد معانا دلوقتي كان قال لك يا كذا هو دي طريقته عارف لو فلان كان هينطق يقول كذا عارف فلان كان يعمل كذا خلاص اللي انا عارفه في عدم وجوده بقيت عارف هو يتصرف ازاي صح كده جت منين من ان انا عرفت السيره الذاتيه تماما الاوصاف كلها ولله المثل الاعلى هو تعرف تعرف تعرف تعرف لغايه ما جه بقى في لحظه التبتل دي وهو منقطع بقى كانه عايش في معنى تاني خالص معنى الاحسان عابد لله وكانه يراه هو ده مقام المشاهد شفتوا التبتل عالي ازاي التبتل يوصل لمقام الاحسان كيف نصل لدرجة التبتل في خطوات سئل الجنيد كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله قال كلام ذهب قال وتكتبوها عشان هما خمس حاجات بتوبة تحل الإصرار اتنين خوف يزيل التسويف تلاتة رجاء يبعث على قصد مسالك العمل أربعة ذكر الله على اختلاف الأوقات خمسة إهانة النفس بقربها من الأجل وبعدها عن الأمل هنقولهم دلوقتي تفصيلا طبعا بيقول إيه بقى توبة وليست أي توبة توبة تكون ثمرتها حل عقدة الإصرار طب نفهم الكلام يعني إيه حل الإصرار الإصرار ابن القيم بيقول هو الاستقرار على المخالفة والعزم على المعاودة وذلك ذنب آخر لعله أعظم من الذنب الأول يعني لما بص البصة الأولانية كانت ذنب وكانت مصيبة وكانت سهم مسموم وكانت زنا إذا كان يعني متعمد النظر و و جميل النظرة دي في حد ذاتها هو قاصد ان هو يبص على حرام كانت مصيبة لكن الإصرار عليها انه يعملها المرة الثانية الثالثة هو ده الأعظم لأنه إن دل على شيء فإنما يدل على تهاونه بستر الله عليه نص على ذلك الغزالي قال هكذا ومن الإصرار أن يتهاون في ستر الله عليه وإمهاله له ما هو أنا هعملها تاني ليه عملتها الأولانية وعينيا ما اتعمتش يعني فعملها تاني وبعدين مش أنا لوحدي اللي عمل وغيري كمان فعملها تالت وعملها رابع وهقع في هذا الذنب فالإصرار أي ذنب أنت بقى مدمنه أو بتعمله كتير يعني أنت لو عارف أن الغيبة كبيرة من أعظم الكبائر تفسد قلبك ولا يستقيم قلبك والغيبة دي تأتي عند الله عز وجل بجرم ما أشد لأنه ليه حقين حق لله وحق للناس فتبعات يوم القيامة أنت مستشعر كده لو أنت حاطط المعنى ده جواك هتقطع لسانك وهتمسك عليك لسانك قبل ما تتكلم في سيرة حد وتخوض كالذي خاضه بس بتعمله تاني ليه عشان قلت وما حصلش ولقيت الناس كلها بتتكلم ولقيت اللي بيخوض معاك كمان وبيسخنها فبتعمله تاني انت بيقع منك التقصير وانت في الاول كنت تستشعر ان ضياع صلاة الفجر دي مصيبة ما أشدها بقى صلاة الفجر تروح مني ده ازاي ده اللي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله لا لا مش ممكن بعدين تاني وتالت ورابع وبعدين بصيت لقيت الحي كله ما بيقومش أصلا وهم خمسة ستة اللي بيصلوا يعني فقلت يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم اللي هم النايمين يعني يشقى طبعا يعني بآبائهم وأمهاتهم جلسائهم الإصرار على المعصية ابن القيم يقول هي معصية أخرى والقعود عن تدارك الفارط من المعصية إصرار تاني بقى بيقول لك إصرار إن أنا لو عملت الذنب التاني الذنب التاني بقينا مصرين بقينا مصيبة أكبر عملت إيه بقى ووقفت ودلوقتي الذنب ده جاب نكد وجاب تعصير أمر وجاب مشاكل وقعد وقال لك هي كده الدنيا كلها ماشيه كده فهو لم يستدرك ما فرط منه قال لك انا مفرط انا مقصر انا خلاصه الامر ايه اخباركم يا شباب مقصرون مذنبون فقال هذا اصرار ورضا منه وطمانينه وهذه علامه الهلاك واشد من هذا كله انه يزيد الطين بله فيجاهر بالذنب مع تيقن نظر الرب جل وجلاله من فوق عرشه الى ان قال ان الواحد اللي بيعمل الذنب وبيصر عليه ما بين امرين اما انه امن بنظره اليه واقدم على المجاهره فكل امتي معافى الا المجاهرين وان لم يؤمن بنظره اليه واطلاعي عليه فكفر وانسلاخ من الاسلام يعني انت عارف ان ربنا شايفك اه وبتخدم ومش عظيم في قلبك وعادي واستحي من الله استحياء كالرجل من اهلك تعمل حساب لابوك وامك واخوك ومراتك اكتر من ربنا يبقى انت عايز تقول لي انت انت فين بقى من ربنا بالحال ده والتاني يقول لك مين قال لك دي كده مشيت عادي يعني ربنا ما شافهاش فده يبقى ايه فهذا يقع والعياذ بالله في هذه البليه العظمى توبه تحل الاصرار ايه المطلوب المطلوب الإصرار ده نشأ عن إيه؟ وإحنا قاعدين بنفك الكلام دلوقتي كده نشأ عن إيه؟ أول حاجة غفلة غفلة شديدة اتنين جهل ويمكن دي قبليها جهل شديد بالله فعشان كده بيصر أمال يعني إيه كل بني آدم خطاء أنت أنت بتقول لي ما بين كفر ما بين واحد ضايع خالص يعني إيه؟ يعني الذنب لما يجي يعمله ده المؤمن ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنا بصوا بقى الكلام يتفتن نسيا ينسى لكن إذا ذكر الله استغفر الله لا ما ينفعش والله أبدا ولازم أصحح ومش هيكون ومش هينفع لأنه عندنا في معنى واضح لأنه جوه في قلبه في حاجة اسمها رب جليل كبير متعال فمش هيصر إنما إيه يعني اللي بيقوله ابن القيم ده والله خطر قوي فكر معايا كده في ذنب انت مش عارف تخلص منه ابدا اي ذنب ذنب في لسانك ذنب في عينك ذنب حلوه في عينك دي ذنب تذنبه باي جارحه من الجوارح فكر معايا كده انت مش عارف تبطله ليه هل تتهاون بستر الله عليك اسال نفسك الاسئله دي عشان نحل عقده الاصرار دي عشان ننقطع عشان نقطع دلوقتي الحبل هل تتهاون بستر الله عليك السؤال الثاني هل غرك حلمه ما غرك بربك الكريم هل تعامله بعين عوراء عين العوراء اللي هو بيقول ايه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم السلام عليكم الله اكبر مش هتكمل هي الايه اللي وقفت لغايه هنا نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم بس يبقى بيتعامل بعين عوراء وان عذابي هو العذاب الاليم ما ما تتكلمش فبيتعامل بايه ربنا يا عم كريم وعفو وغفور ورحيم وما تيأس الناس جميل ما ينفعش يأس الناس بس ما ينفعش انت تبقى مغرور هل تتهاون بستر الله هل غرك حلمه هل تتعامل معه بعين عوراء لو الإجابة أيوة غراني حلمه أيوة ما خدتش بالي من معنى الستر ده واغتررت بيه أيوة بتعامل معاه بهذه العين يبقى أنا لازم أصحح اعتقادك في ربنا أصحح معرفتك بالله اعتقادك في خلل عقيدتك فاسدة يلي فرحان قوي تقول لي احنا على عقيدة أهل السنة والجماعة احنا على عقيدة أهل السنة والجماعة الحمد لله ربنا لا طلعنا شيعة ولا طلعنا مكفرتية ولا طلعنا معتزلة ولا طلعنا حاجة احنا بتوع أهل السنة والجماعة احنا على الصراط المستقيم ما هو عقيدة أهل السنة والجماعة دي يا حبيبي انت فاهمها باللي في دماغك التوحيد ثلاث أنواع صح؟ ربوبية والوهية أسماء وصفات ونثبت لا ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا ولا إيه كمان لا بص كله ينطق في دي هو ده اللي احنا حافظينه لكن يا حبيبي تجد الرب في قلبك وانت بتقول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم وانت في الركوع والسجود بتجد الرب الإله وانت بتقول لا إله إلا الله في أذكارك بتجد يعني إيه المحبوب لذاته الذي لا يذل إلا له ولا يعظم ولا يكبر أحد مثله المعاني دي بتجدها كده وبتجد أمثلتها ما انت لو بتعظمه لو بتقول لا إله إلا الله ما كنتش هتعمل الذنب وتصر عليه يبقى التوحيد فيه مشكلة يبقى نصحح التوحيد نصححه ازاي ان احنا نتعامل قلبا وعقلا ان انا معيش المعاني في دماغي وما جتش اثرها في قلبي ان انا اتعبد ربنا سبحانه وتعالى بقراءه القران بالنظر الى ايات الله في الكون ان انا اخد العبره الاقي ربنا في كل شيء حواليا ان اتعبده على انه يراني واراه رؤيه الله في الكون رؤيه الله في الافعال انا ربنا يريد مني ايه دلوقتي يا رب ليه يحصل كده ليه يا رب أتفتن بمال ليه يا رب أتفتن بشهرة ليه يا رب أتفتن بكذا ليه المعنى ده سقط إلي المعنى ده إيه اللي فيه أرى الله في كل شيء حولي هو ده اللي يبتدي يخليني أتعرف على ربنا سبحانه وتعالى فاكرين لما قلت لكم وانت سايق عربيتك وانت أول ما لسه ماسك كده الدركسيون وطالع هنروح فين يا رب وانت بتتحرك الدنيا النهاردة زحمة يا رب ما تمنع عن الصلاة النهاردة بذنبي وانت لسه مش وقت صلاة بس انت يعني الاشارات من اولها وانت قاعد بتدي يا رب النهاردة تتظبط الصلاة ما ما يحصلش اي حاجة ويقف الكوبري وما وما لحقش الصلاة في اول الوقت يا رب كذا في تواصل انت بتتعامل عن قرب لانك في رب قريب انت عارف اسمه في حياتك يحل عقدة الذنب فاللي ربنا منه قريب بالشكل ده يجي يعمل يلاقي الإحساس ربنا هنا قريب مش بعيد قريب منك فهتمد ايدك على الحرام ازاي هتصر عليه ازاي يا اخي الم يعلم بان الله يرى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول يا اخي استحي يا اخي المعاني دي عيشها شايفين المعنى ايه اللي دخل توبة تحل الاصرار في الانقطاع ما هو ده اللي هيعمل كده ما هو بقى ربنا قريب منه فده بقى لما هيجي يقف في اوضته المقفولة وبيتبتل هيبقى حاسس بايه حاسس بالقرب ده قطع خلاص الحبل الموصول بالذنوب والمخالفات لانها ما بقتش موجودة المعنى الثاني قال ايه المشكلة التانية اللي هتقابلك في طريق الانقطاع التسويف طب بس اتفرج عليا رمضان الجاي ان شاء الله لأرين الله ما أصنع لن يسبقني إلى الله أحد إلى رمضان أصل دي شعراتي فأنا بقول إلى رمضان نحن عباد للرحمن كده تمام اللي لسه هيقول أنا هعمل إن شاء الله وهتركن على رمضان فاكرين لما قلت لكم الحتة دي قلتها في الشباب زواج قلت مصيبة الراجل لما بيجي يتجوز في أول جوازه الأخ يقول لك انا متزوج اخت ويسيب لك كل السي في هو متجوزها عشان هي اموره وحلوه وبنت ناس وكان كذا بس هو مش عايز يقول الكلمتين دول بس هيروح يقول لك ايه والله يا شيخنا ما شاء الله عليها حافظه آه، خمس اجزاء بتحضر عند المعلمه فلانه وعملت مش عارفه ايه ده انا قعدت معاها بفضل الله عز وجل يشع من وجهها النور ولا بتاع حلو قوي يديك البتاع ما حدش قال لي خالص في الاول يبتدي لازم يعمل لك فيها كذا ويبتدي هو متجوزها ايه وراكن برضه على ستنا الشيخ ستنا الشيخة هتعمل كذا كذا هي بقى من الناحية التانية تقول لك ده الأخ ما شاء الله عليه إحدى الأخوات كده بعتت لي الأخ ده أنا خدته علشان هو خاتم لكتاب الله وكل الإخوة ختمين هم مختومين وبعدين خاتم ولانه ما شاء الله مسويه بعتت لي بعد كده انا بقول له احنا عايزين نقعد في رمضان هنختم كام ختمه هنختم ان شاء الله انت مهتمه بالكم احنا دلوقتي عايزين الوفاق والالفه والكلام الحلو احنا وقت دلوقتي هنختم اربع ختمات ولا خمسه يا ستي اختمي زي اللي انت عايزين نختمه خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي احنا عاقدين هتضيعي فتره العقد ادي الاخ الخاتم فهو ركن عليها وهي ركنت عليه هي حسبت ان هو ده هو نفس الحكايه انت ركن على رمضان رمضان العتق رمضان المغفره رمضان القيام رمضان الصيام رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان وبعد كده ما هو ده رمضان بتاع كل سنه ما تسوفش لو هتنصلح هتنصلح بعد ما هنخلص دلوقتي هتروح تعمل الواجب وتشتغل وتركز ويبقى يومك يومك هو ده الحل قال خوف يزيل التسويف اسمع بقى الحديث ده الشيخ الألباني أشار إلى تضعيفه لكن المنذري قال بتوثيقه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النادم ينتظر من الله الرحمة ماشي كده والمعجب ينتظر المقت واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله يعني الإشارات اللمض الحمراء اللي في الطريق اللي هتوديك فين هتعرف حسن عملك وسوء عملك انت فين وازن نفسك فين انت شايف اللمبة الحمراء وبتعرف ناقوس الخطر وبتسمعه وبترعوي وبتلحق نفسك ولا انت مش شايف فهتشوف اثر ده وده هو انت لما تبقى مبطل صلوات في المساجد او بتضيع منك فجر او بقالك قد ايه مخلع في القيام او الصيام مش ماشي معاك او الاذكار بقت تعبانه وبقيت بتغفل عنها كثيرا وجل عملك حاجه ولا حاجتين انت مكبرهم وخلاص هو انت كده بقيت فين الاشارات دي بتودي فين هو ده يرى حسن عمله وسوء عمله وانما الاعمال بخواتيمها والليل والنهار مطيتان فاحسنوا السير عليهما الى الاخره الى ان قال واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة ولا يغترن أحدكم بحلم الله فإن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى احذروا التسويف اللي بيقول سوف اللي بيقول بعد بكرة لا ينصلح حاله واجب عملي هتجيبوا كتاب اقتضاء العلم للعمل للخطيب البغدادي آخر فصل فيه كتاب صغير قد كده والشيخ الألباني مخرج أحاديث وهتجدوه في المكتب الإسلامي آخر باب فيه اسمه باب ذم التسويف باب ذم التسويف عارفين آية الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه دي آية العيوب بص إيه ولا تطع من أغفلنا قلبه الغفلة لما ألصقها ألصقها بإيه بالقلب أغفلنا مش من أغفلناه لا أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه أدي اتباع الهوى وكان أمره فرطا هي اتفك العقد وما بيتلمش تاني ما بيتلمش تاني زي ما هو فرطا قال إيه بقى من أحد التأويلات السلف قال أبو الجوزاء أمره فرطا تسويفا يبقى الثلاث حاجات اهو واحد غفلة اثنين اتباع هوى ثلاثة تسويف ده ايدك منه والارض الثلاثة دول اخطر ادواءك واحد غفلة تستدفعها بايه بذكر اثنين اتباع هوى تستدفعها بايه بلا اللي هي لا هعمل المجاهدة النفس ثلاثة تسويف الآن الآن الآن يا رب بكرة لأ انت هتاخد الكلام اللي انا بقوله ده بمحمل الجد ده هتتحرك هتتغير هتبقى انسان اخر لو قلت الان ومش بعد ما تخلص تروح ترجع تاني لعاداتك ومألوفاتك ونهزر ونسخر ونتهكم ونعمل ونسوي ويطلع الكلام راح الآن احذر مغبة التسويف قال الحسن إياك والتسويف فإنه بيومك وليس بغدك هو النهاردة انت هتحاسب عن اللحظة دي الحقها انت مش بتاعت بكرة بكرة انت مش ضامنه انك بيومك ولست بغدك وقال ابو الجلد قرأت في بعض الكتب ان سوف جند من جنود ابليس نعمل ايه بقى الحل قال خوف يزيل التسويف خوف من ايه واحد بغتة الموت وما يدريك لعل الساعة قريب بغتة الموت بالله عليك حد منكم بيجي عنده القلق وقلق مزعج انه مش هيبلغ رمضان السنه دي ده احنا حاجزين في العمره و... وحاجزين ورا الشيخ فلان كمان ومظبطين الامور هتبقى عامله ازاي رمضان شور بالتاكيد رمضان السنه دي هنظبط فيه حد عندنا المعنى ده خالص ده يا ريت يا عم مش فاذا اصبحت فلا تنتظر المساء ده اذا تسبعت يعني الاسبوع فلا تنتظر الاسبوع اللي بعديه احنا مدينها قدام 3 4 5 6 10 سنين كمان واعمار امتي ما بين 60 وما بين 70 اديني في غايه ال 60 وال 70 وبعدين نتكلم مش ده اللي حصل خوف من سوء الخاتمه خوف من بغته الاجل خوف من الاستدراج لا تكن مفتونا وانت لا تدري المعنى ده محتاج يترسخ يترسخ بايه يترسخ بانك تبقى معاين لهذه الامور آخر مرة غسلت فيها موتة كانت امتى آخر مرة زرت فيها قبر بعبرة مش بجمايل يعني واجب أبو فلان مات وعلان مات امتى يعني آخر مرة بكيت فيها عند قبر امتى خوف يزيل الايه التسويف ثلاثة رجاء شفت سبحان الله بص كلام ال... الناس اللي عندهم معرفة بالله كلام دقيق قوي وحكيم جدا لما عمل التوازن عمله بالظبط التوبة ودي الأصل فلازم يحصل في البداية خالص يعمل فورمات فلازم التوبة تبقى في البداية وبعد كده لازم خوف لأن الخوف اللي بيحرك قبل الرجاء الرجاء طول ما انت قاعد قاعد بتقول الله أكبر جنة الفردوس الله ما شاء الله حاجة جميلة قوي قاعد انت في الحلم إنما الكرباج لما يبقى في ظهرك لا حلم مين يلا يا حاج امشي الكرباج في الظهر هو ده فقال الأول ده فاتحرك وهو بيتحرك مش هيبقى ماشي كالدواب الصياد في ظهره وقاعد بيتحرك بيه قال لك لا تاخد بس الأسوعة الأولانية كده تتحرك بيها وانت ماشي بقى اتشد بمغناطيس الرجاء رجاء يبعث على قصد مسالك العمل وانا ماشي بقى كده وقدامك بص على الامتداد الله اكبر جنه الفردوس رفقه النبي محمد رؤيه الله في الجنه عندك كذا عندك كذا عندك كذا انك دلوقتي لما هتجري اكتر هتبقى ايدك في ايد ابن القيم لما تجري اكتر هتبقى ايدك في ايد شيخ الاسلام لما تجري اكتر هتبقى ايدك في ايد الامام احمد هتجري اكتر هتوصل للصحابه هتبقى ايدك دلوقتي في ايد عثمان في ايد علي في ايد ابو بكر في ايد في ايد النبي صلى الله عليه وسلم فبص هو ده بالظبط ان هو ماشي وبيحدوه الشوق وعايز يعمل يبعث على على العمل قالوا وهذا يحتاجه المرء في حالتين الرجاء ده عند اليأس فيترك العبادة ويشعر أنه ليس منه فائدة وعند الخوف الذي يضر بنفسه ياخد الحباية دي يتحرك بيها فلا تيأس وارجو فهذا يبلغك هذه المنازل أربعة حافظين معايا أنا عايزكم تخرجوا حافظين الخمس حاجات واحد توبة اتنين خوف ثلاثة رجاء أربعة ذكر الذكر ده حادي الأرواح حادي النفوس حادي القلوب هو قاعد كده بيترنم فبما يتنعم فبما يترنم فبما يذهب القساوة عن قلبه بصوا يقولوا ايه وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل أشغالي ده الحبيبة الحبيبة بجد بيقول هو أنا ينفع أجيب سيرة حد ده لله سبحانه وتعالى كل واحد بقى هو ايه يعني الكلام الحلو ده يسمعه ويطلعه لمين هو ده الوصال وكيف أشغل قلبي عن محبتكم بغير ذكركم يا كل أشغالي فيذكر الله على كل أحواله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حتى العلماء اختلفوا في ذكره في الخلاء فقالوا كان يذكره ذكرا قلبيا يعني أصله قال كان يذكره على كل أحواله قالوا طبيعي يعني بيذكر كمان في هذا الموضع قالوا كان يذكره ذكرا قلبيا فلا يغفل عنه جل في علاه فالذكر والذكر طبعا أنا مش عايز يعني نتكلم في معاني كثيرة في فوائده بس أنا هقف عند حديث جميل عارفينه بس هنعيش معناه في الموضع ده قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك إن الله يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه يعني أنت بتعمل يعني ضم دلوقتي كده شفايفك خدت كام وقيسها يا عم بأحسن ستوب ووش في الدنيا خدت معاك كام ما بتاخدش ثانية يعني دي وانت بتقول سبحان خدت يا عم ثانية سبحان الله كده استدعت معيته كده بقيت في معيته ياه شفت المعنى عارف ليه بقى هو ده معنى أنت الصاحب في السفر احنا واخدين بالكم من الطريق اللي انا ماشي فيه ده في الاول عمل الفورمات وخلص وبعد كده خد السياط اتحرك وهو ماشي لقى الجواذب المغناطيسات اللي هي بتحدوه وهو ماشي مش هينفع يمشي كده لانه ممكن يلتفت لانه ممكن يبص كده يلاقي حاجه تانية تمشيه مين ممكن يبص كده شمال يدين مين فهو لازم ليه صاحب لازم ليه معيه هو ده أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون ده المطرود اللي راح فين اللي راح باصص يمين وباصص شمال دول آلهتهم اللي ده بتحبه أكتر مني وده بتعمل كذا خليك معاه لن أصحابك إنما السفر لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سفر الآخرة أنت يا رب الصاحب في السفر المعية هي المعية يستوجبها بإيه بالذكر فطول ما هو قاعد كده عشان كده أي حد يجي لك في أول الطريق أي شخص يطلب منك النصيحة قل له نصيحتي لك هي دي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله طب يا شيخ آه، نسيب كده طب نتعلم طب نسوي ابتدي بس اسمع كلامي اول الطريق الاستغفار فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا ابتديها باستغفار ابتديها كده بس بشغل لسانك هيحرك هيبتدي يستوجب ده معايا لما هيحفظه هتلاقيه بدا يقول لك آه والله سبحان الله الواحد بدا يبطل كذا يعمل كذا القلب نضف فهمتوا المعنى؟ رقم أربعة كانت إيه؟ المعية ويستوجبها بأي شيء بذكر الله على اختلاف الأحوال طيب مفهوم الذكر عشان برضو المعنى ده مهم مفهوم الذكر مش فقط التسبيح والتهليل والتحميد أم الدرداء قالت ولا ذكر الله أكبر بص أم الدرداء بقى و- وفهمها عن الله قالت إن صليت فهو في ذكر الله إن صمت فهو من ذكر الله وكل خير تعمله فهو من ذكر الله وكل شيء تجتنبه فهو من ذكر الله وأفضل من ذلك تسبيح الله يبقى سائر العبادات من جملة الذكر لكن لا شك إن- أنه الذكر المخصوص ده ليه أهمية معينة خمسة وإهانة النفس بقربها من الأجل وبعدها عن الأمل خامس حاجة قال نبطل ندي مساحات لقدام انت طول ما انت مركز في الخطوة القادمة وطول ما انت بتتعامل مع الله القريب وتبقى خطوتك هي لحظتك طول ما انت ماشي كده يعني انت عارف انت عامل ازاي يعني انا دلوقتي هذه الصلاة هي دي سبب دخولي الجنة هي دي المسافة انا باصص لها باصص للجنة مش انها بعد مليون كيلومتر أنا في لحظة الصلاة دي لأن أنا بقيت أقرب ما أكون من ربنا سبحانه وتعالى أنا الآن كأني أعاين ففي اللحظة دي هي خطوة هي صلاة هتوصل الجنة جميل خلص الصلاة مد له في خطوة أخرى عملنا إيه رجعنا خطوة وجبناها خطوة كده حسيتوا الق- الأقدام تمشي إزاي لكن لما أنت بتبتدي تقول إيه الجنة أهي على بعد الكذا والدنيا لسه بقى يعني دي لسه 100 متر أهي، لسه كمان قدامك يا عم 2000 كيلو 3000 مليون فطول ما انت ماشيها كده يبقى الخطوات هتطول ويبقى بعد شويه هتمل انما لو هي خطوه وجنه وخطوه وجنه وخطوه وجنه الموضوع ينتهي نعيدها بقى تاني صوره المسافر ده في الأول نظف وطهر وبعد كده خد السياط اتحرك وبعد كده انجذب بمغناطيس الرجاء وبعد كده صحب الله في الطريق وبعد كده قصر الطريق مسافة الطريق نفسه بقت عنده خطوته لحظته فانتهت المسألة بالنسبة له عشان كده قالوا إنه من أدوى الأدواء طول الأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وإيه ويلههم الأمل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم أدوى الأدواء يعني لو عايز أبتدي منين أجيبها من ورا أبتدي منين أجيبها من هنا عايز تعرف من أصل الآفات جت منين جت من اللحظة دي لما أنت قلت لسه لرمضان الجاي لسه للحج الجاي لسه للسنة الجاية لسه لانتهاء شبابي لسه لما أخلص كذا وكذا من تبعاتي فمن هنا قسى القلب ومن هنا كان صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل ده هعمله ازاي ازاي اتعامل مع قصة طول الامل دي ازاي اقصر املي ازاي اهين نفسي بان انا اقربها من الاجل ازاي اعمل الخطوة لحظتي دي قالوا رقم واحد بدوام المحاسبة والمعاتبة للنفس انت فرحان بايه يعني يا خي قعدت تقول نفسي وخلاص وحجنن نفسي في الشقة دي نفسي في البيت ده نفسي في العروسة دي نفسي في العربية دي نفسي في الكذا ده نفسي نفسي ما ينفعش ولادي ما يخشوش إلا المدرسة دي وخلاص وممكن تلاقي بعد ذلك سبحان الله كان بيقعد معايا رجال أعمال يتكلموا كده الولد أنا دافع له مش عارف عشر تلاف دولار عشان كذا واجي أسأله في سؤال بالإنجليش ولا بتاع ده أنا هتجنن الفلوس دي راحت فين واتعمل فين ودخلته وجبت له محفظ عشان يحفظه والواد لغاية دلوقتي لسه محفظ له أربع خمس أجزاء وبقى عنده عشر سنين وبتاع وابن المش- الغفير خاتم القرآن هي المسألة ما بتتحسبش كده يعني فرحان بإيه بس خلاص أي نعمة من نعم الدنيا بالله أقعد أقولها من هنا للصبح أي نعمة من نعم الدنيا لما تذوقها وتألفها ما تملش منها هتمل منها خلاص يعني خلونا ناكل ان شاء الله كده نقعد اسبوع ونعمل كده ان احنا كل يوم هناكل اي نوع من انواع الاكل الفاخر جدا وكل يوم هيجيبك يا عم الشيف سرحان كل يوم هتلاقي نفسك مش طايق خلاص كل يوم تاكل اكله مش عارف سمك بكذا واكل انت مش عارف ده مدفوع فيه كام ده ده ما بياكلوش الا البشوات كل يوم كل يوم كل يوم هتلاقي نفسك بعد كده مفيش حته بتاع كده اي حاجه ناشفه وش فقر انت انا عارفك المهم اي شهوه من شهوات الدنيا انا بشوف واحد اخ شاب كده من الشباب يعني ايه نص ملتزم يعني فالولد ايه بتستفزه جدا ان يبقى في حد احسن منه في حاجه ويأبى الله إلا إنه لازم يوريه اللي يجيب قراره فيجي راكب هو لسه العربية آخر موديل وعامل مش عارف إيه وفرحان بقى جاي كذا يبص يلاقي إيه فلان هو بقى بيروح يحتك بنفس ال level فبيحتك بفلان يبص يلاقي الواد جايب له العربية الأمريكاني ومستوردها ومفيش منها في مصر غير خمسة ستة هو راكب منها فيقعد يقول لك أنا مش فاهم أنا الناس دي بتجيب الحاجات دي منين ما هو كان عايز يوصل يقول لك انا صاحبت فلانه انا عملت كذا انا سويت كذا ويشوف بقى بتبقى مررتها عامل ازاي هبقى دافع دم قلبي عشان يبقى انا احسن واحد وبرضه انت مش عامل وبرضه في واحد احسن منك وبرضه في واحد مستمتع افضل منك يعمل ايه هي الدنيا كده هتاخد اللي هتاخده فيها وبرضه هتزهد فيه وتمل منه بكثرته عارف انت هتعمل ايه هتحلل الفلوس عارف يعني ايه تحلل الفلوس يعني بعد شويه بقى ايه يعني راكب بفلوسك فانا انا راكب دلوقتي العربيه دي انا دافع فيها 200000 فحلو حلوه ولازم تبقى حلوه اهو كده انا لبستها وخلاص وخدت العروسه هتطلق مش هينفع تطلق اشرب بقى احلى واحده في الدنيا هو ده شهوات الدنيا فتعاتب نفسك وتحاسبها شهواتها منغصه كيف يا نفس تفرحين بدنيا الشهر يهدم السنه والسنه تهدم العمر والعمر يقود الى الاجل وهكذا وتاخد هنا بقى الكلمة دي قال معاوية بن قرة أشد الحساب يوم القيامة على من؟ أشد الحساب يوم القيامة على الصحيح الفارغ الفاضي اداك نعم وانت طلعت فاضي أشد الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ فيبقى رقم واحد حاسب وعاتب اتنين اعدد نفسك في الموتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واعبد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب وتعالى ناخد بقى إيه في المعنى ده عشان نقفل به أمثلة علشان أهميته يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في المسند كان يخرج فيهريق الماء يعني أنه ياخد الماء علشان يقضي حاجته فيتمسح بالتراب فكان بعض الصحابة يراجعه فيقول يا رسول الله إن الماء منك قريب هو خد مية فالمية ما كفتش فكان يستخدم التراب فقالوا له ممكن نمشي لغاية كذا نجيب لك قرب مية ونعملها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريني لعلي لا أبلغه وما يدريني لعلي لا أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن هيخطوا تلت ساعة مثلا قدام ولا حاجة قالوا أنا إيش عرفني يبقى أتطهر وأبقى على طهر لعلي لا أبلغ هذا الماء انظر للتربية النبوية الواقعية يقول إيه عشان تبقى شعارك في رمضان وفي غير رمضان وفي حياتك إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع شوفوا بقى الكلمة دي عملت إيه في الصحابة وعملت إيه في السلف محمد بن أبي توبة يخبر عن معروف الكرخي أنه أقام الصلاة مرة ثم قال لمحمد تقدم فقال محمد إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي بكم غيرها فقال معروف وأنت تحدث نفسك أن تصلي صلاة أخرى بيقول له خش صلي قال له يا عم أنا لو دخلت دلوقتي صليت أنا يمكن الصلاة الجاية مش هعرف أصليها قال له أنت لسه بتفكر في الصلاة الجاية تعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنعك خير العمل تعوذ بالله من طول الأمل فإنه يمنعك خير العمل رقم ثلاثة بعد المحاسبة وبعد أن تعد نفسك في الموتى جاهد نفسك على عدم الحديث عن الدنيا ما تقعدش تتكلم كتير في الدنيا بطلوا الكلام عن أحدث الصيحات وأحدث البتاعات وإيه الجديد وإيه المتاع وإلحق فلان جاب إلحق فلان ركب إلحق عمل إلحق سوى ما تتكلمش عن الدنيا كتير كفاية وهذا الأمر يساعدك عليه كثرة ذكر الموت سماع المواعظ مشاهدة المحتضرين زيارة المرضى تشييع الجنائز تغسيل الموتى زيارة القبور وهكذا وتعود ألا تحزن على فوات الدنيا قالت عبدة بنت أبي شوال رأيت رابعة في المنام فقلت ما فعلت عبيدة بنت أبي كلاب وكانت من العابدات فقالت هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلى قلت وبما وقد كنت عند الناس أكثر منها شأنا واحدة شافت رابعة بعد وفاتها فسألتها عن واحدة من العابدات برضو اللي كانت معروفة في عهد رابعة فقالت لها لا دي بقت فوق خالص دي سبقتنا بدرجات قالوا لها ازاي ده انت كنت انت العارفة المشهورة قالت إنها لم تكن تبالي على ما أصبحت من الدنيا أو أمست عادي النهاردة معانا عادي هناكل النهاردة أكل عادي هناخد أحسن حاجة عادي ما بتفرقش ما بيفرقش في اللبس ما بيفرقش في الأكل ما بيفرقش في أي شيء ما بيفرقش ما يفرقش السنة دي تصيف ولا ما تصيفش ما بيفرقش ما يفرقش السنة دي الأمور بتاعت الدنيا دي إن أنت لازم كل سنة بتعمل كذا كذا كذا ما بيفرقش مش بتتنغص والدنيا بتتقلب ما بيفرقش فتعوذ بالله تعالى وارفع هذا الشعار من الآن مفيش وقت بادر قبل أن تبادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني التؤد في كل شيء إلا في عمل الآخرة يعني دلوقتي عايز تذكر الحق عايز تختم في أسبوع الحق عايز تخلص كتاب من دلوقتي لغاية رمضان عشان تبقى نشطت نفسك وقريت في بعض المعاني الحق بادر ما عندكش وقت كم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظرا غدا لا يبلغه لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره بشكل عام هذه الوصية من الجنيد قالت لنا ازاي نحقق أسباب التبتل وقال وملاك ذلك في الإخلاص والتوحيد والتجرير بعد الخمسة دول قال كل دول يجمعهم ثلاث حاجات الإخلاص والتوحيد والتجريد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنقطعين له من المتجردين له من أعبد عباده له من أخلص عباده له من أصدق عباده له من أحب عباده له اللهم انفعنا بهذه الكلمات اللهم بارك لنا فيما تعلمنا وانفعنا به اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا واجعله حجة لنا لا علينا اللهم اجعل ما قلنا وما سمعتموه حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم